الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد كنت في مشوار مع أحد إخواني الدعاء واحنا في المشوار جاله رساله فبيبص في الرساله فقال سبحان الله الرساله جايه له من دوله تانية وجايه باسم شخص تاني فقال سبحان الله لعل اللي بعت الرساله ده غلط في رقم واحد بس من العشر ارقام بتوع المحمول خلته يتنقل لدوله تانية ولشخص تاني قلنا سبحانك يا رب المحمول يا جماعه النمره بتاعته 10 ارقام يعني لازم العشر خطوات عشان اتصل بيك يتاخدوا صح لو خطوه واحده من العشر ارقام انا عملتها غلط انا ممكن ما اجيبش الشخص اللي انا عايزه انا اجيب دولة تانية دولة تانية تماما قلت سبحانك يا رب هو ده الطريق لربنا هو ده الطريق الى الله خطوات لازم كل خطوة صح لو خطوة واحدة خدتها غلط ممكن تفرق معاك كتير جدا ممكن تفرق في وصولك الى الله كتير جدا ممكن تعطلك كتير جدا يا جماعة ما ينفعش ناخد خطوة رمضان صح وبعد رمضان غلط ما ينفعش ناخد خطوة رمضان صح وخطوة شوال غلط ما ينفعش السنة 12 شهر زي ما المحمول 10 ارقام لازم ال10 خطوات صح ال 12 خطوة في السنة لازم يبقوا صح ما ينفعش رمضان يبقى الخطوة الصح الوحيدة عندنا في السنة حد مننا لسه فاكر رمضان فاكرين رمضان يا جماعة فاكرين رمضان فاكرين ايام الايام الجميله فاكرين التراويح وبكاء التراويح ودعاء التراويح فاكرين التهجد والليل والعشره الاواخر فاكرين اول ليله قبل رمضان لما كنا مستنيين استطلاع الرؤيه ومشتاقين لرمضان يا رب رمضان يجي يا رب يجي اشتقنا له يا رب فاكرين ليلتها يا جماعه فاكرين استقبلناه بدموع الفرح ازاي وفاكرين في اخر رمضان لما قالوا بنستطلع هلال شوال وسمعنا في كل مكان والله لسه بدري والله يا شهر الصيام وبقى دموعنا غصب عننا بتسيل من عينينا وحاسين ان حبيب قلوبنا رمضان بيتسحب من بين ايدينا فاكرين يا جماعه هل عليكي هل عليك الصيام صمت كم يوم بعد رمضان هل عليك القيام قمت كم ليله بعد رمضان هل عليك الدعاء قبل الفطار لله سبحانه وتعالى رفعت ايدك لربنا كم مره بعد رمضان هل عليك القرآن فتحت المصحف كم مرة بعد رمضان ازاي ازاي بعد رمضان هان علينا صلاة الفجر ازاي ازاي بعد رمضان هان علينا القرآن والصيام والقيام ازاي يا جماعه ادم لما ربنا خرجه من الجنه عليه السلام لما ربنا خرجه من الجنه كان على غير ارادته حكم من ربنا احنا ايه اللي خرجنا من الجنه بارادتنا ازاي نخرج من جنه العباده بعد رمضان بارادتنا ليه يا جماعه ليه بعد ما ربنا فتح لنا الباب في رمضان كنا عاملين زي ابن عصبه وكسر اوامر ابوه وهرب من البيت عشان ما يتعاقبش لما هرب اتذلل ده وجاع وقف قدام بيت ده وده طرده وده كسفه وده حرجه وده ذله قال في الاخر انا ماليش غير ابويا اللي كان بيقويني وبي بياكلني وبيشربني انا هرجع له هاخد لي قلمين ايه يعني استحمل قلمين بس الاقي مأوى وراجع واقف على باب ابوه عايز يخبط بس خايف يخبط يا ترى ابويا هيضربني كام قلم يا ترى ابويا هيزعق لي قد ايه يا ترى فوجئ ان الباب بيتفتح وابوه بيجري بياخده بالحضن ويقول له الحمد لله على السلامه يا ابني ولله المثل الاعلى بعد 11 شهر معاصي برضه فتح لنا الباب في رمضان بعد 11 شهر اعراض برضه فتح لنا ابواب الجنه الثمانيه في رمضان بعد 11 شهر هروب من ربنا السنه اللي فاتت برضه فتح لنا باب رحمته في رمضان اوعى تهرب بعد ما فتح لك باب رحمته اوعى تهربي اوعى لما رمضان يا جماعه الباب يتفتح لنا فيه يخلص رمضان نرجع نهرب تاني الهاربون من الله الهاربين من ربنا بعد رمضان ليه نهرب من ربنا يا في ناس ما فتحتش المصحف بعد رمضان في ناس يا جماعه في بنات خلعوا الحجاب بعد رمضان في ناس لما خلص رمضان شموا نفسهم وقالوا الحمد لله زي البنات اللي كانوا بيخرجوا من صلاة التراويح في بعض المساجد تشم نفسها وتقوم قلعة الطرحة وحطها في الشنطة كأن كان هم ونزاح في ناس يا جماعة يا جماعة احنا بقينا بنعبد ربنا عبادات موسمية بقينا موسميين في عبادتنا لربنا الحجاب بقى مواسم الطوبة بقت مواسم البكاء والدعاء والقرآن بقوا مواسم أبدا لم يكن حبا ده مش حب والله العظيم ما هو حب ولا دي عبادة الحب أبدا اللي بيحب حد ما بيقابلوش في المواسم ما ما بيطلعوش في المواسم بس احنا يا جماعه عبادتنا لربنا بقت مواسم ما ينفعش يا جماعه خلاص خلاص يا جماعه احنا بعناها خلاص مش ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم مش انت بعت مش انت بعتي بنلف وندول ليه خلاص يا جماعه احنا ملناش غير الطريق ده نسيبه بعد رمضان ازاي ماذا بعد رمضان فاكرين رمضان فاكرين فاكرين دموعنا في رمضان فاكرين فرحه قلوبنا في كل يوم في رمضان فاكرين لمتنا على الفطار واحنا فرحانين بفطرنا وفرحانين بصومنا وفرحانين بالتراويح اللي احنا نزلناها فاكرين رمضان يا جماعه لازم السنه كلها تبقى رمضان لازم نفضل على العهد لازم ما يبقاش الخطوه الصح الوحيده في حياتنا هي رمضان لازم ال 12 شهر يبقوا زي رمضان لازم يا جماعه ما ما قدرناش اختيار ده ده والا مش هنوصل زي اللي مش هيمشي ال10 ارقام في المحمول مش هيمشيهم صح مش هيوصل عايزه توصلي لربنا لازم ال 12 شهر يبقوا رمضان عايز توصل لربنا لازم ال 12 شهر يبقوا رمضان ما ينفعش يا جماعه يا اخوانا يا اخوانا ده ربنا عمل لسيدنا موسى ميقات 40 يوم عشان يك- سيدنا موسى يكلم ربنا فيهم العلماء علماء السلف قالوا ان احنا كمان لنا ميقات احنا كمان لنا ميقات زي سيدنا موسى ميقات نبقى اقرب ما نكون من الله فيه ميقات نجري على ربنا واحنا بنقول عجلت اليك رب لترضى زي سيدنا موسى ايوه ميقات و40 يوم زي سيدنا موسى 40 يوم ايوه هو الميقات ده ايه العلماء قالوا الميقات ده ايه قالوا 30 يوم في رمضان والعشرة الاوائل من ذي الحجه اللي جايين بعد اسابيع هم ال- كماله ال40 يوم مش قلت لكم مش قلت لكم الباب لسه ما اتقفلش مش قلت لكم يا جماعه مش قلت لكم المهمه لسه ما خلصتش مش قلت لكم يا اخوانا مش قلت لكم لسه ابواب الجنه لسه مفتوحه ابواب الرحمه لسه مفتوحه انت سامعه انا بقول لك ايه ابواب الجنه لسه مفتوحه اجري اجري على قد ما تقدري اجري لسه النقاط ما خلصتش لسه بينا وبين ربنا عهد ماذا بعد رمضان هنعمل ايه بعد رمضان انا مش عايزك تبقى عامل زي اللي لابس جلابيه بيضه ونزل الشارع فقامت جايه عربيه قامت ماشيه على شويه طين طرطشت عليه شويه طين خفيف بص لقى الجلابيه اتوسخت قام نازل متمرمغ في الطين قال ما هي باظت باظت اوعي تبقى بعد رمضان خارجه بالجلابيه البيضه النظيفه الطاهره تبقى خارج من رمضان بالجلابيه البيضه من الذنوب الخاليه من الذنوب تلاقي شويه معاصي جم عليك وقعت وقعه غلطت غلطه تقول ما هي باظت باظت وتقوم مضيع كل اللي فات اوعوا يا جماعه اوعوا يا اخوانا يا جماعه رمضان ما كانش ايام رمضان ما كانش موسم يا جماعه رمضان ده كان وقفه بنعدل مسارنا فيها رمضان ده كان شحنه بنتشحن فيها عشان ننطلق عشان كده اوعوا تفتكروا ان انا وانا بتكلم النهارده وبقول لكم ماذا بعد رمضان وفاكرين رمضان اوعوا تفتكروا إن بقول لكم بعد رمضان نثبت ازاي لا بعد رمضان ننطلق ازاي بعد رمضان الشحنه دي نفرغها في ايه درس النهارده كله مهام عمليه درس النهارده كله ميشنز مهام عمليه كله مهام مطلوبه مننا بعد رمضان ما ينفعش ان احنا نضيع منها ولا مهمه امال احنا اتشحنا في رمضان عشان ايه عشان خلاص موسم وعدى في الشركات الكبيره لما يحبوا يعملوا تجديدات واصلاحات فيها بيعملوا حاجه اسمها شات داون يعني ايه شات داون يعني الشركه تتقفل تماما الموقع يتقفل تماما الموظفين ياخدوا اجازه قال لا وبعدين طب ما كده الحركه تتعطل لا ده الايام دي بيشتغلوا ليل نهار في اصلاح الموقع واول ما الموقع بيتصلح بيرجعوا يشتغلوا باضعاف الطاقه اللي فاتت اهو ده رمضان شات داون كلنا بنقفل كل حاجه في حياتنا وبنقبل على الله نتشحن نتشحن نتشحن عشان ايه عشان بعد رمضان ننام لا عشان نشتغل بعد رمضان باضعاف طاقتنا ماذا بعد رمضان يا اللي فاكرين رمضان يا اللي لسه رمضان في قلوبكم يا اللي زعلانين ان ما ينفعش رمضان يبقى فيه كل العباده ديت وبعد رمضان فيه الفطور ده لو قسمنا شاشه نصين نص الامه من ثلاث اسابيع المساجد والاعتكافات والتهجدات والليالي الوتريه والبكاء والدعاء ونص الوقت واحوالنا الوقت لا يمكن يا جماعه حد يصدق ان الامه دي هي الامه دي ان دول هم دول ال- المهام اللي علينا بعد رمضان المهمه الاولى ركزي معايا بقى ركز معايا في المهام العمليه بتاعت النهارده درس النهارده مش كلام درس النهارده مهمه عايزين ننفذها المهمه الاولى العباده بعد رمضان هتعملي ايه في العباده بعد رمضان هتعمل ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار دخلوا غار فنزلت صخرة من الجبل فسدت باب الغار ايه ده قبل كده لما كنا بنقول الحديث ده ما كناش فاهمين يعني ايه صخره تقع من جبل انما بعد اللي حصل في الدويقه يوم 6 رمضان لما وقعت الصخره من المقطم وقعت على 600 بني ادم فهمنا يعني ايه صخره تقع من جبل فهمنا الصخور اللي بتقع من جبل ده حجمها قد ايه صخره يا جماعه 2000 طن 2 مليون كيلو 2 مليون كيلو وقعت الساعه 7 الصبح على 600 بني ادم في بيوتهم تخيل واحد نايم الساعه 7 الصبح وهو نايم 2 مليون كيلو يقع على دماغه انتوا متخيلين يعني يعني ايه يعني موت الفجأة جه ل 600 واحد في لحظة يعني موت الفجأة ممكن يجي لاي حد في لحظة يعني لازم نكون مستعدين بس انا مش عايز اقول كده ده انا عايز انا ال- الواحد استغرب والله يا جماعة الاول ما الصخره وقعت الدفاع المدني نزل يحاول يرفع يحاول يفتت مش قادر نزلت الشرطه الشرطه بامكانياتها مش قادره نزل الجيش ما عرفش يفتت الصخره ولا يرفعها 85 مليون بني ادم في جمهوريه مصر العربيه بكل امكانياتهم وتطوعاتهم حتى هذه اللحظه الصخره كلها ما اترفعتش بالكامل قلت سبحانك يا رب النبي عليه الصلاه والسلام حدثنا عن نفس الموقف ده اهو ثلاثه اتقفل عليهم صخره وقعت من الجبل نفس الموقف ده اهو ما كانش واقف 85 مليون بني ادم بره يحاولوا يفتتوا الصخره لا ما كانش معاهم غير ربنا الثلاثه رفعوا ايدهم والثلاثه قالوا يا رب والثلاثه توجهوا بالاعمال الصالحه والصخره انفرجت ياه يعني العمل الصالح قوته اكبر من قوه 85 مليون بني ادم ايه ده ايه يا جماعه ده يبقى العباده اللي احنا بنعبدها دي احنا مش مقدرين قيمتها بقى يبقى يا اللي بتصوم ويا اللي بتصومي ويا اللي بتصلي قيام الليل انت ما انتش مقدر انت بتعمل ايه انت مش مقدرين العباده دي في حياتكم ثمرتها ايه انتوا مش فاهمين يا جماعه العباده دي ثمرتها ايه في حياتنا ثمرتها خطيره في الدنيا في الدنيا حديث الخضر لما الرسول عليه السلام اخبرنا ان الخضر الخضر في سوره الكهف سمي الخضر لانه جلس على فروه بيضاء فاخضرت يعني ايه عارفين الارض الجير البيضاء اللي هي أ- يعني اشد قحط من الصحراء قعد عليها اخضرت يا جماعه الانسان اللي عارف ربنا ده يحط ايده في الصحراء تخضر يحط ايده في ارض جيريه لا يمكن ان تنبت تخضر ال- العمل الصالح ده عند الموت عند الموت الكون كله بيتقلب عشانك لو انت من اهل العمل الصالح لما روح المؤمن بتطلع صلى عليها كل ملك بين السماء والارض وصلى عليها كل ملك في السماوات وما من ملك على باب من ابواب السماوات الا درها الى الله ان تعرج هذه الروح المؤمنه من هذا الباب كل الكون بيتقلب عشان الروح المؤمنه اللي كان بيعمل الاعمال الصالحه العمل الصالح يا جماعه بيقلب القبور بتاعتنا تحت الطين طين تحت التراب تراب انما الرسول قال لا اصحاب العمل الصالح تحت التراب روضه من رياض الجنه روضه من رياض الجنه يعني مارينا مثلا يعني ينزل يلاقي مارينا يعني ينزل يلاقي مثلا منتجعات الصحيه لا ده دي روضات من رياض الدنيا روضه من رياض الجنه بسبب ايه اللي قلب الطين روضه من رياض الجنه العمل الصالح يا رجاله العمل الصالح يا اخواني العمل الصالح العباده يا جماعه احنا كل يوم في مجتمعنا عاد بيحصل كارثه جديده وما بنترجمهاش نصحى النهارده على زلزال نصحى بكره على صخره وقعت من المقطم نصحى بعده على صخره وقعت تاني برضه بنفس الجبل بس اصغر احنا ما قعدناش يا جماعه بنترجم الرسائل ديت المقطم وما ادراك ما المقطم واللي بيحصل فوق المقطم وتحت المقطم وحوالين المقطم فوق المقطم الخمر والفجور والزنا فوق المقطم تحت المقطم عشوائيات المقطم السينما المصريه نفسها عملت عليها كذا فيلم في مدى الفساد اللي موجود في هذه العشوائيات في مدى الفساد الرهيب اللي موجود في هذه العشوائيات والجرايد بتتكلم من شهور على الموضوع ده هو أح- يعني تحقيقات تحقيقات موجوده على المناطق ده سبحان الملك الجليل طبعا فيها ناس صالحين وفيها ناس طيبين ولكن الفساد كثره الفساد المقطم يا جماعه اللي حواليه المعاصي بتاعت القاهره اللي حواليه انتوا عارفين ان المقطم ده مدفون فيه شهداء الصحابه في فتح مصر انتوا عارفين ان المقطم ده مدفون فيه مين عارفين اطهر ناس على وجه الارض مدفونه في هذا الجبل انتوا متخيلين الجبل ده كميه المعاصي اللي بقى محاط بيها ازاي ما تهبطش صخور منه ازاي يا جماعه ازاي بعد كل اللي احنا بنعمله اهو ده كلام ربنا وحسبوا الا تكون فتنه حسبوها غلط عصوا ربنا وحسبوا الا تكون عقوبه حسبوا ان هم هيعصوا وهيعدوا من غير عقوبه حسبوا ان ربنا مش هيعمل لهم حاجه حسبوها غلط حسبوا الا تكون عقوبه في كل حاجه في دنيتهم وفي صحتهم وفي الجو وفي المال وفي, وفي كل حاجه حسبوا الا تكون فتنه ده ده الناس دلوقتي تلاقي الزلزال حصل الناس بتبص حسبوا الا تكون فتنه ليه الزلزال يحصل تلاقي العنوسه بتنتشر حسبوا الا تكون فتنه ليه ليه المشاكل بتنتشر ليه الفقر بينتشر ليه الحر بيزداد حسبوا الا تكون فتنه يا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحك الكلام اللي ربنا قاله لسيدنا ادم يا ادم يا ادم حافظ على العهد يا ادم عليه السلام مش هتجوع مش هتدوق برد مش هتدوق حر اول يوم ادم نزل فيه على وجه الارض اول يوم حس فيه بالبرد والحر والجوع والعطش ويفتكر كلام ربنا زي ولله المثل الاعلى ملك بيقول لابنه يا ابني يا ابني ما تفرطش في ملك ابوك يا ابني عشان ما تتذلش عشان ما تجوعش عشان ما تتعبش هو مش واخد باله يعني ايه كلام ابوه هو ما دقش الكلام ده اصلا هو ما يعرفش يعني ايه ذل لما يضيع ملك ابوه ويجرب ويندم على كل كلمه قالها ابوه لو عصينا ربنا هنندم يا جماعه هنندم على كل تحذير ربنا حذرنا منه والله العظيم يا جماعه حاسبوا الا تكون فتنه كل يوم كارثه جديده في مجتمعنا وفي العالم الازمه الاقتصاديه اللي في العالم دي بسبب ايه اوروبا وامريكا اشمعنى اوروبا وامريكا الدنمارك والتواطؤ اللي تواطؤوه معاها لما سبوا النبي عليه الصلاه والسلام ادي جزء من انتقام ربنا للنبي عليه الصلاه والسلام فاكرين ايامها لما قالوا لو قطعتوا الدنمارك هنقف باقتصادنا جنبها اهو اقتصادكم كله اتضرب واحد هيقول يا اخي ده الازمه بدات تتصلح بعد ايه بعد ما اكتر من 1000 مليار دولار من دم قلبهم طلعوها عشان يحلوا بيها هذه الازمه ويحاولوا انهم يسندوا بيها هذه الازمه العباده بعد رمضان في الاعلانات بتاعه الفيلات بتاعه عليه القوم والشقق بتاعه الاغنياء قوي بقى مش الشقق العاديه يكتبوا دايما في الاعلان ايه نحن نهتم بادق التفاصيل واخد بالك معايا اهو احنا عايزين نعبد ربنا كده عشان تدخل الجنه وتلاقي ادق التفاصيل في النعيم من نصيبك لازم ادق التفاصيل في العباده تعملها تجاه ربنا لازم ده يبقى شعارك يا رب انا بهتم بادق التفاصيل بتاعتك يا رب انا واضع صبعي في التشهد انا حاجه انا بالنسبه لي اه حاجه بتعبد ليك بيها يا رب العباده بعد رمضان المهمه الثانيه المهمه الثانيه بعد العباده بعد الصيام والقيام القران بعد رمضان يا جماعه القران يا اخوانا انا لو الفت كتاب والكتاب ده نزلت في بلد من البلاد لقيت واحد ماسكه وقاعد يقرا فيه وحاطه في جيبه ومهتم بيه وبيحفظه كلمه كلمه هحبه قد ايه تخيل انت ربنا هيحبك بسبب ماسكك للمصحف وقرايتك فيه قد ايه الكتاب الوحيد في تاريخ البشريه كلها اللي ملايين حافظينه بالكلمه بالحرف مفيش كتاب في تاريخ البشريه اتحفظ كده يا جماعه ده الصفحه فيها 6000 حسنه 600 حرف ل 6000 حسنه يعني انت في نص ساعه احسبها معايا في نص ساعه تقرا جزء تاخد حوالي 120000 حسنه فوق ال 100000 حسنه في نص ساعه عايز ايه عايز ايه ما سمعتش كلمه ابن مسعود وبيقول ان اصفر البيوت ان اصفر اصفر جايه من صفر ان اصفر البيوت البيت الذي ليس فيه شيء من كتاب الله يعني ايه اصفر بيوت يعني, يعني بيت صفر صفر في البركه صفر في الخير صفر في السعاده صفر في القرب من الله صفر في القيمه عند ربنا سبحانه وتعالى صفر يعني انت من غير القران صفر على الشمال انت من غير القران صفر على الشمال القران هو اللي بيعمل لنا قيمه سيدنا عمر بن الخطاب لما حفظ سوره البقره ذبح ذبح جمل ذبح ناقه لما حفظ سوره البقره عارف قيمه اللي ربنا رزقه بيه يا جماعه ده الذي يقرا القران وهو ماهر به يا اللي ما بتقروش القران يا اللي لازم تقرا القران كل يوم الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره شوفوا انت كنت صفر قبل القران صفر على الشمال بقيت مع القران سفره سفره زي الشمس المسفره وشك منور كلامك نور لسانك نور الكرام اللي معدنهم نظيف قلبهم نور البرره اللي جوارحهم ليل نهار في العباده وفي الطاعه جوارحهم نور القران بيرفعنا يا جماعه القران بيرفع كل شيء في حياتنا ده لمين ان الذين يتلون ايات الله يتلون مش تلو يتلون كل يوم كل يوم كل يوم هم دول هم دول اهل القران هم دول اللي ربنا بيتقبلهم هم دول اللي عارفين قيمه هذه المعجزه احنا من غيره صفر على الشمال عرفتوا ليه عرفتوا ليه احنا مليار و200 مليون وغزه متحصره لان معظمهم اصفار عرفتوا ليه احنا مليار و200 مليون والعراق بتتهدم لان معظمنا اصفار عرفتوا اللي احنا مليار و200 مليون والغرب متحكم فينا لان معظمنا صفار طب اللي يخليني من الصفر اللي يخليني قيمه اللي يحييني ويحيي قيمتي في الحياه ايه القران كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله القرآن بعد رمضان هنعمل ايه مع القرآن بعد رمضان لازم يبقى لنا ورد يومي ثابت لازم يا جماعة لازم المهمة دي ما تخرجش من ايدينا لازم نعرف احنا عايزين ايه وهنوصل ازاي والسلاح بتاعنا ما نتخلاش عنه ازاي كتاب ربنا كتاب الله اكتر حاجة تخلي ربنا يحبك كان احد اخوان الدعاء بيقول لي انا عايش في الدنيا دي عشان ربنا يحبني قلت سبحان الله طب ما اكتر حاجة تحبب ربنا فينا القرآن يبقى اهو الطريق لحب ربنا اهو الطريق ان ربنا يحبك اهو الطريق ان ربنا يحبك اهو كتاب ربنا عايز ثواب القران عايز حب ربنا القران عايز لما تبقي الصفر في الحياه القران عايز تبقى من السفره شمس بتنور للدنيا كلها شمس من كتر النور اللي جواك لما بتتكلم النور بيخرج على لسانك القران عايزين ايه اي حاجه انتوا عايزينها حلها ان الذين يتلون ايات الله ان الذين يتلون القران الكريم العظيم المجيد من قبل الله سبحانه وتعالى ربنا يعيننا على طاعته يا رب اللهم امين المهمه الثالثه بعد العباده في رمضان وبعد القرآن في رمضان المهمة الثالثة التوبة في رمضان التوبة بعد رمضان يعني ايه التوبة بعد رمضان يعني ايه التوبة يعني مفيش معاصي يعني ايه مفيش معاصي كنت كلمتكم في رمضان درس اسمه غباء في غباء غباء العصي غبي كل ما الواحد بيقرا القرآن بيحس ان العصي غبي كل ما الواحد بيمشي في الشارع بيحس ان العصي غبي يعني قول الله قول الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون تحسك ان العصر غبي اين تذهبون واحد ماشي وصل لسد في نفق في وشه سد فوق سد يمين سد شمال سد انت ايه اللي دخلك السكه السد دي يا ابني العاصي انسان غبي زي ما ربنا بيقول خسروا انفسهم خسروا انفسهم ازاي لو واحد لسه شاري عربيه جديده وعربيه جميله وطالع بيها ورايح مشوار وهو على شريط قطر العربيه عطلت فهو قاعد في العربيه بدا يحاول انه يمشي العربيه باي وضع عربيه عربيه جديده وجميله وع... بيحاول يمشيها العربيه ما بتمشيش وهو بيحاول يمشيها باي وضع لا القطر جاي قدامه اختيار من اتنين يا ينزل ويجري ويسيب العربيه هو هينجو بس العربيه هتبقى راحت بس هو نجا يا اما يفضل يحاول ولو فضل يحاول وفشل هيخسر العربيه وهيخسر حياته هو الاختيار ده كل عاصي بيتحط فيه يا جماعه العاصي غبي هو ممكن يخسر عربيه هيعوض لاحسن منها بس هينجو بحياته هو ممكن يخسر معصيه او يسيب معصيه هو نفسه فيها ولكن هينجو بحياته في الاخره انما العاصي بيقول لك لا انا افضل احاول في العربيه بيضيع في الاخر هو والعربيه هو والمعصيه احيانا ربنا بيحطنا في الاختبار ده انت بتحب العربيه بتحب المعصيه ولكن الاخره جايه لازم تعمل حساب الاخره لازم تهرب من النار النار جايه لازم تهرب من النار النار جايه على كل عاصي لازم تنجو بنفسك انت مصمم انك انت تفضل جواها ما ينفعش هتروح انت وهي يبقى العاصي غبي ولا لا غبي ليه خسروا انفسهم غبي لان ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل عقوبه عليه بيعاقبه بانه يحرمه من الحاجه اللي عصى ربنا عشانها سبحان الله العظيم يعني انت بتعصي ربنا عشان حاجه تتحرم منها هو ربنا في القرآن قال قال في تبديلين في نوعين من انواع التبديل النوع الاول في سوره البقره فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وقفت قلت يا رب ليه من السماء ليه العقوبه نزلت من السماء لان الايات اللي قبلها ربنا كان بيقول المن والسلوى نازله من السماء والغمام بيظلل عليهم من السماء كان ربنا بيقول فبدل الذين ظلموا لما بدلوا ربنا بدل عليهم السماء اللي كانت مصدر النعمه بقت مصدر الشقاء مدير الشغل اللي كان بيحميك هو اللي يعديك المصادر الامن في حياتك تبقى مصادر الرعب يعني ايه يعني لو بدلت بالمعصيه كل حاجه في حياتك تتبدل بالعكس العكس بقى في سوره الفرقان اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللي بدل من المعصيه للطاعه ربنا يبدل له كل مشاكل حياته نعيم يعني قدامك تبديلين هتبدلي للمعصيه هيتبدل عليكي وكل نعمه في حياتك هتبقى شقاء هتبدلي للطاعه وللتقوى وللانطلاق الى الله هيبدل لك كل شقاء في حياتك نعمه وحاجه تبقى في مرضاتك وحاجه تبقى في سعادتك هنختار ايه من الاثنين يا جماعه هنختار ايه من الاختيارين لازم نختار حاجه من الاثنين لازم الهربانين من ربنا هربانين ليه اللي بيجروا بعاد عن ربنا بيجروا بعاد عنه ليه كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره بتهربوا منه ليه بتهربوا من الرحمن الرحيم ليه ليه يا جماعه يا كل واحد عصيت ربنا بتهرب منه ليه يا كل واحد يا كل شاب عصيت ربنا في المقطم واسكندريه والساحل الشمالي يا كل فتاه عصيت ربنا في الدوحه والبحرين ودبي يا كل واحد عصى ربنا في كليه او معهد او جامعه يا كل واحد عصى ربنا في اي مكان باي معصيه بتهربوا منه ليه ابواب رحمته مفتوحه وما بتتقفلش ولا هتتقفل ابواب الرحمه دي بالذات لا رمضان ولا بره رمضان ده في كل سنه وفي كل لحظه مفتوحه قدام الجميع الباب ده بالذات ما بيتقفلش قدام حد اه لو نعرف ربنا هنفرح بيه قوي والله يا جماعه لو عرفنا ربنا كنت جاي النهارده اكلمكم عن الفرح بالله الفرح بالله قد ايه لو عرفناها نفرح بيه قد ايه لو عرفنا حياتنا كلها تبقى افراح قد ايه لو عرفت ربنا ايها العاصي وايتها العاصيه قد ايه لو عرفنا ربنا كلنا حياتنا كلها نقول له فرحانين بيك يا رب فرحانين ان لنا رب بيتوب علينا من الذنوب زي عبد كان في مملكه ملك وبياكل ويشرب وساكن الملك بدا يصدر امر ورا امر ورا امر بدا يكسرهم انا مش قادر اتستحمل التكاليف دي ولما ايقن انه هيتعاقب هرب وجري بره المملكه وقال انا اروح اشوف مملكه تانية اعيش فيها على راحتي من غير ما حد يامرني وينهاني اعيش زي ما انا عايز وهاكل وهشرب واشتغل خرج اتلطم في البلاد اتشرط اتذل مفيش مملكه قبلته بعد سنين من الذل انا ارجع تاني ارجع اعيش في المملكه تاني بس الملك ممكن يسجنني طب وبعدين بس انا ما عنديش مأوى تاني وهو راجع قاعد يفكر يقدم رجل ويأخر رجل يا ترى الملك هيأمر جنوده انهم يسجنوني كام سنه يا ترى الملك هيأمر جنوده انهم يجلدوني يجلدوني كام جلده يا ترى الملك اصلا هيأمر جنوده انهم يفتحوا لي الباب ولا مش هيرضى واول ما وصل للباب فوجئ ان اللي نازل يفتح له الباب بنفسه هو الملك لا اله الا الله يا جماعه الفرح ان لينا رب حليم حليم ربنا يا جماعه العضو اللي انت عصيتي بيه ربنا وانت بتعصيه كان الغذاء اللي بيغذيه عشان تقدري تعصي بيه ربنا اللي بيبعته للعضو ده يعني كان قادر الله كان قادر وانت بتبص للحرام انه يمنع القوت عن عينك تتعمي الله كان قادر وانت بتتكلمي في الحرام انه يمنع القوت عن لسانك ما عدتيش تنطقي الله كان قادر وانت بتسمع الاغنيه الحرام يمنع القوت عن ودانك ما عدتش تسمع الله كان قادر وانت ماشي للمشوار الحرام او ماشي مع واحده يمنع القوت عن رجليك تتشل الله كان قادر وانت بتشرب سيجاره وبتشد نفس يمنع القوت عن رئتك تتخنق ولكن ما عملش كده يا جماعه يا اخوانا العاصي ربنا ما بيحرقوش ما بينسفوش ما بينزلش عليه شهاب من السماء يحرقه ويشقه نصين العاصي ربنا بيكرمه وبيرزقه وبيجوزه وبيشفيه وبيعطيه وبيكرمه وبيجيب دعائه وبيتوب عليه العاصي ربنا بيقول له قل يا عبادي الذين اسرفوا يا عبادي لسه بتنسبهم لنفسك يا رب بعد اللي عملوه لسه يا رب تفرح انك ليك رب ستير ستر عليك ستر عليكي لو الصحيفه بتاعتك حد عثر عليها وصورها ووزعها على اهل المنطقه بتاعتك كلها وشافوا المعاصي اللي بينك وبين ربنا اللي لو اخوك عرفها مش هيسكن معاك في بيت واحد تخيل ساعتها هيحصل ايه ساعتها تقدر تعيش وسط ربنا يعلم عنك المعاصي دي وساترك هو اللي ساترك لو انت واقف في اتوبيس بدات تحس بايد في جيبك بتبص كده لقيت حرامي بيسرق محفظتك وبيمد ايده رد فعلك هيبقى ايه هتصرخ هتصوت هتلم الناس تخيل لو واحد قال لا انا مش انا انا مش هفضحه انا مش هخلي الناس تعرف ان هو حرامي وسكت لغايه ما سرق تخيل لو انت بعد كده كمان وقفت تخفي اثار رجليه عشان ما يجيش حد من الناس في يوم من الايام يقول له يا حرامي تبقى انت ايه تبقى رحمتك ايه يبقى انت تخيلوا ان ربنا بيسترنا وهو اللي بيمحو اثار معاصينا وبيستر علينا عشان ما حدش يعرف ان احنا عصاه عشان ما نتفضحش رغم انه هو اللي اتعصى وهو اللي انتهكت حرماته وهو اللي اتجر عليه انك تفرح انا عايزك تهتف تقول له فرحان بيك يا رب فرحان بيك يا رب فرحان ان ليا رب بيفرح بيا بيفرح بيا لله افرح بتوبه احدكم افرح بتوبه ايه ربنا يفرح بالزني يفرح بالقتل يفرح بالسارق يفرح باللي فجرت في الارض لما ترجع له ربنا يفرح بايه يفرح بمين يفرح بينا احنا لما نرجع له لله افرح بتوبه احدكم من ايه يا رسول الله من راجل كان في الصحراء ومعاه الدبه عليها اكل وشربه غفل عنها لاي سبب من الاسباب شردت الدبه ما لقاهاش ما لقاهاش الراجل اتجنن ده, ده, ده, ده اكلي ده شربي ده حياتي بدا يدور طب ادور فين يمين ولا شمال ولا قدام انا مش عارف اصلا يمين من شمال طب اروح فين قعد يدور لغايه ما يئس فآيس من الحياة آوى إلى ظل شجرة وقال أنتظر الموت خلاص أنا مستني الموت مستني الموت لأدبته قدامه تخيلوا فرحه أصورها لكم بتصوير من حياتنا الدويقة صخرة الدويقة احد الشباب بيقول صاحبه لما وقعت عليه الصخره فضل يتصل بيه بالمحمول يقول له انجدوني الحقوني لغايه العصر وعند العصر خلاص انقطعت الاتصالات مات الله يرحمه مات تخيل لو انت تحت الصخره ده اهي وبدات لسه ايدك فيها صحه انك تمسك المحمول وتتصل وبدات تتصل بواحد واحد الحقوني انجدوني انا تحت الصخره انا انا بموت انا حد يلحقني حد يغيثني حد ينجدني اتصلت بلستة المحمول كلها وبعد يوم يوم ونص يومين يئست من الناس وايقنت انك ميت وخلاص وما عدتش قادر تمسك المحمول فخلاص تحت الصخره نمت وانتظرت الموت يئس من الحياه وانت في الوضع ده لقيت فجاه الصخره بتتشال وفجاه واحد بيسقيك ميه وفجاه واحد بيقومك وفجاه واحد بيعلق لك محاليل عشان ينجدك تفرح قد ايه يبقى فرحتك قد ايه هي ديت فرح ربنا بيك وبيك لما بتتوبوا اليه اشد فرح ربنا بيا انا لما بتوب اليه اشد من كده يا ما افرحش بيه ازاي اذا كان هو بيفرح بيا فرح انا عمري ما هقدر افرح بيه قد هذا الفرح التوبه بعد رمضان المهمه الثالثه التوبه يا جماعه كفايه معاصي يا جماعه كفايه ذنوب يا جماعه كفايه اعراض يا جماعه كفايه كفايه يا جماعه والله خلاص والله ما بعد كده الا الطوفان الا ما يرحمنا الله وهي دي المهمه الرابعه الدعوة بعد رمضان العبادة بعد رمضان القرآن بعد رمضان التوبة وترك المعاصي بعد رمضان الدعوة بعد رمضان الدعوة بعض إخواني جايين من إندونيسيا كانوا في الدعوة إلى الله بيقولوا لي إندونيسيا 13000 جزيرة ما بين كل جزيرة وجزيرة ساعتين بالطيارة أو 3 أيام بالمركب التنصير والمنصرين مستغلين الوضع ومنتشرين انتشار فظيع بيقولوا الناس هناك هتموت على الدين نزلوا جزيرة من الجزر 60000 واحد بيقولوا 60000 واحد عايزين يتعلموا الفاتحة ما بيعرفوش يقروا الفاتحة عايزين حد مننا يروح يعلمهم الفاتحة حد من الدعاة ولا المسلمين اللي شايلين مسؤولية الدين يروح يعلمهم الفاتحة مسؤولية الدين الدعوة إلى الله يا إخوان الدعوة عندنا في المنصورة من عيد من يومين تقريبا السما شتت حجر السما شتت جليد مش بس مش جليد مش البرد اللي طول عمره بينزل في اي منطقه شتت طوب يا جماعه شتت طوب على عينينا قدامنا ازاز العربيات اتكسر في عربيات ازازها اتكسر في محلات واجهات اتكسرت في ناس اتبطحت في ناس اتعورت انت متخيل لما السما طوبه جليد تنزل منها على دماغ واحد من على بعد قد ايه الواحد كان قبلها كان لسه في حاله في الجامعه حاله زنا مظبوطه في الجامعه والعياذ بالله قبلها بايام احد اخواننا حلم احد اخواننا حلم ان السما بترجم الارض وهو عنده عربيه كده حلم ان عربيته اتكسرت قلنا سبحان الله تأويلها واضح تأويلها المنكرات اللي بتحصل دي كلها ومفيش دعوه الى الله ومفيش حد بيدعو الى الله ومفيش حد بيقول للعاصي فوق وتوب كل ده لما العقوبه هتنزل هتنزل على الطائع وعلى العاصي هتنزل على الاثنين زي السما لما نزلت الطوب الجليدي بتاعها من عده ايام عندنا في المنصوره رساله للصالح قبل الفاسد رسالة بتقول ان لما السما هترجم هترجم الكل المنكرات اللي موجودة يا اخوان المنكرات اللي موجودة الوقت والعياذ بالله حالات الفجور حالات الزنا بقت في نهار رمضان والعياذ بالله فين الدعوة الى الله فين الدعوة قدمنا ايه لدين ربنا الواحد يمشي في الشارع ايه ايه اللي في الشارع ام انس ام انس ابن مالك راحت للنبي قالت له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما من بيت من بيوت الانصار الا اتحفك تحفه اداك حاجه واني لم اعطك شيئا واني وهبت لك انس ابني حتى يخدمك يا رسول الله دي تحفتي اليك انا يا رسول الله دي الحاجه اللي اقدمها للدين انت قدمت ايه انت عملت ايه انت احنا قدمنا ايه يا جماعه الواحد يمشي في الشارع البنات ماشيه في الشارع واحد شاب بيقول لي دفعتنا فيها 500 بنت ثلاثه كاشفين شعرهم ولكن الباقي اسمهم محجبات البنات دلوقتي ماشيين مفيش حاجه لون التانية الاشارب ملوش علاقه بال بالايه والله ما انا عارف زمان كانوا بيلبسوا جيبه وبلوزه الوقت ما عدتش عارف اصلا ده اسمه ايه الواحد لما بيمشي في الشارع بيفتكر الضفادع البشريه والله يا جماعه الشارع مليان ضفادع بشريه شكل الضفادع في الالوان وفي اللبس وفي ايه يا اخوانا ايه, إيه, إيه اللي احنا وصلنا له ده يا جماعه وصلنا لده ازاي تخيلوا لو شاب قاعد في البلكونه قاعد شاب من الشباب وبيقرا جورنال بيتابع اخر اخبار المباراه الخطيره اللي هتتلعب الليله ما بين الفريق الفلاني والفلاني وبيتابع باهتمام ابوه داخل من بوابه العماره طلع على ابوه ناس بالسكاكين قعدوا يقطعوا في ابوه الناس تعمل ايه الناس طلعت تجري جرت على الولد جرت عليه دخلت عليه البيت في البلكونه قالت له الحق ابوك بيتقطع تحت قال لهم ابويا ابويا حبيبي انا بيتقطع ده لا يمكن ابدا لا لا لا انا ما اسكتش بس الماتش والمباراه والاخبار بتاعت المباراه لا ما اقدرش اما اخلص المباراه أ- اشوف ابويا ما اقدرش ان انا ما اتابعش اخبار المباراه ده حياتي جروا على بنته بنته اللي قاعده بتتابع اخر اخبار اخر حفله اتذاعت في دبي في دبي في بث مسجل بقى لها اربع ساعات مستنيه الحفله قالوا لها الحقي ابوكي بيتقطع تحت ابويا حبيبي انا لا لا يمكن انا اتصل باي حد انا هطلب اي حد انا هطلب البوليس انا اعمل اي حد بس المغني اللي انا مستنيه بقى اربع ساعات ده جاي خلاص اهو ما اقدرش ما اقدرش اسيب المغني اللي انا بحبه طب ابوكي بيتقطع ما اقدرش ما اقدرش اسيبه لما المغني يخلص جروا على اخوهم الثالث اللي جوه الاوضه قفل على نفسه بيتفرج على موقع قذر كسروا عليه الباب ودخلوا قالوا له الحق ابوك بيتقطع تحت قال لهم ابويا ابويا ايه انتوا اللي دخلكوا عليا وده ادب ودي اخلاق انكم تكسروا الباب على واحد قافل الباب على نفسه امشوا اطلعوا بره وطردهم ورزع الباب وراه ايه رايكم في الثلاث اولاد دول يستحقوا ايه القتل هو احنا نستحق اكتر منهم دول ابوهم اتقطع احنا ديننا بيتقطع دول ابوهم بيتقطع وسكتوا احنا ديننا بيتقطع وساكتين احنا غزه متحاصره بقالها سنتين متحاصره من اليهود وساكتين احنا العراق بتتقطع وساكتين احنا المنكرات في الشوارع ما بنقولش لحد اتق الله ما بنتعلمش كلمتين في ديننا ندعو الناس بيهم ونعرف الناس دينهم بيهم احنا يا جماعه نستحق ايه يعني تقييمكم كده عند ربنا نستحق ايه ازاي ازاي حولونا للدرجه دي ازاي عملوا شبابنا شاب كل هم همه محاضره الصبح واقفه في الجامعه بعد الظهر وسهره في القهوه ولا في النادي بالليل ازاي ازاي مسخونا ازاي الصحابه لما كانوا بيشوفوا الدين بيحصل له اي حاجه كانت الدنيا كلها بتتقلب الدنيا كلها الدنيا كلها بتقف ابو دجانه لما شاف في احد النبي عليه الصلاه والسلام بيتعرض للقتل طرسوا بجسمه رموا سهم خدوا في ظهره وفضل مطرس النبي ورا سهم ورا سهم ورا سهم لغايه ما احد الصحابه بيقول حتى صار ظهره ابو د... ابي دجانه كالقنفذ عارفين القنفذ اللي ظهره كله شوك بقى ظهر ابو دجانه كده ومطرس النبي عليه الصلاه والسلام عمار بن يزيد السكن فضل يقاتل قدام النبي عليه الصلاه والسلام لغايه ما قتل بيدافع عن النبي لما قتل فضل يزحف كان قدام النبي يزحف لغايه ما مس جسده رجل النبي عليه الصلاه والسلام مس جسد النبي فمات لم يسكن لم يسكن جوارحه ولم يسكن قلبه الا لما مس النبي عليه الصلاه والسلام ام عماره تلثمت تلثمت وقفت دفع عن النبي بالسيف بالسيف رضي الله عنها حنظله بن عامر كان يوم الصباحيه بتاعته يوم غزوه احد يوم صباحيته يوم صباحيته وساب الصباحيه وساب الجواز وساب ال honeymoon وساب ال... وساب الدنيا كلها وطلع يجاهد في سبيل الله ساب الدنيا كلها عشان ربنا وعشان الدين وعشان الاسلام كانوا اصحاب عواطف لما انت يوم القيامه تقفي قدام اسماء بنت عميس وتقول لك انا حاربت عشان الدين واستحملت عشان الدين انت عملت ايه لما انت تقف يوم القيامه قدام ام عماره تقول لك انا خدت بكتف ضربه بالسيف وانا بدافع عن رسول الله قعدت اتعالج منها سنه وابني اتقطع حبيبي ابن زيد على ايد مسيلمه الكذاب وفضلت اجاهد ومسكت السيف في معركه اليمامه وحاربت بالمرتدين عشان ادافع عن الاسلام انت عملت ايه هتقولي لها ايه لما مصعب يقف قدامك يوم القيامه وانتوا الاثنين قدام الميزان انت هتتوزن وهو يتوزن ويقول لك انا جسمي اتقطع حتت تحت رايه الاسلام وانا بدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت عملت ايه انت عملت ايه لما ابو بكر يقف قدامنا يقول لنا انا خرجت من مال اربع مرات انا ضحيت بعمري عشان الدين انتوا عملتوا ايه هنقول ايه هنقول ايه يا جماعه هنقول ايه في الاستقاله العلنيه اللي احنا قدمناها للاسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم مش فاضيين مش فاضيين ندافع عن الدين مش فاضيين زمان لما الدين اتعرض على الصحابه ما اتعرضش عليهم بالطريقه بتاعتنا دي خالص زمان كان الدين صوره واحده الوقت في ملتزم وفي متشدد وفي عادي وفي واحد مكسر كل زمان ما كانش في الكلام ده خالص زمان كان قبل عايز عايز تقول لا اله الا الله اه خد بالك هتدخل دار الارقم ولو كشف انك مسلم هتتعذب عذاب مفيش حجر يستحمله عشان البشر يستحمله وبعدها هتهاجر الحبشه وبعدها يجي هجره هتخرج من مالك ووطنك وبلدك واهلك وكل قرايبك وكل محبوباتك وهتهاجر وهتروح بلد تانية هتغ... هت... هتجاهد ليل نهار وهتستحمل كل حاجه في الجهاد عشان الدنيا تنتصر موافق لو موافق قول لا اله الا الله زمان كان هو ده الدين طب طب مفيش مفيش حاجه ابسط يعني مفيش صوره اقل يعني ما, ما ينفع مفيش مفيش هو ده الصوره الوحيده للدين احنا الوقت خدنا الدين لعبه احنا الوقت يا جماعه الدين بالنسبه لنا بقى لعبه بقينا مش مقدرين قيمه كلمه مسلم هم كان كلمه مسلم عندهم يعني حياتهم الصحابي قبل الغزوه راح يسلم قدام النبي بيقول له يا رسول الله اسلم واجاهد ام اجاهد واسلم يعني ايه يعني بيقول له يا رسول الله اقول الشهادتين وادخل اجاهد ولا اجاهد الاول قبل ما اقول الشهادتين يعني فاهمين قصده ايه الصحابي معتقد ان عشان يبقى مسلم لازم يعمل حاجه عظيمه فما ينفعش اصلا ان انا اقول الشهادتين او تقبل مني اذا لما اعمل حاجه كبيره فالاول ادخل اجاهد يا رسول الله عشان لما اجي اقول لا اله الا الله محمد رسول الله تقبل مني شايفين الفكر شايفين الناس اللي قدرت قيمه الدين شايفين الناس اللي شالت الدين انا مش جاي النهارده اقول لك بس صلي وصوم انا مش جاي النهارده اقول لك بس اتصدقي و- و- وصومي واعبدي انا مش جاي النهارده بس اقول لكم اقروا قران انا جاي اقول لكم شيلوا دين شيلوا الدين بقى شيلوا دينكم بقى ادعوا الى الله بقى غيروا الواقع حواليكم بقى هنتراجم كلنا هنتراجم كلنا لو ما فوقناش يا جماعه هنتراجم كلنا لو ما فوقناش المهمه اللي بعد كده اول مهمه العباده بعد رمضان القيام والصيام تاني مهمة القرآن بعد رمضان حياة القلوب بتاعتنا حياة الأرواح وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أملا روح ميتين من غيره ميتين شفتوا ربعي بن عامر لما دخل على ملك الروم فبيقول له من أنتم قال له نح... على- لما دخل على رستم بيقول له من أنتم قال له نحن قوم اسمعي اسمعي الكلمة دي اسمع نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ابتعثنا عارفة يعني إيه ابتعثنا البعث يعني واحد كان ميت وصحي ابتعثنا كنا أموات من غير الدين كنا ولا حاجة من غير الدين كنا صفار على الشمال لا مش صفار كنا ميتين جثث متعفنة قبل ما ربنا يبعثنا بالدين الدين هو اللي حيانا هو اللي خلالنا قيمة ما نقدرش نتخلى عنه يا جماعة أنا أنا يا جماعة يعني الواحد نفسه يوصل حاجات بس مش قادر مش قادر يا جماعه انا عايز اوصل انا بقول لكم العباده بعد رمضان التوبه بعد رمضان القران بعد بس انا حقيقه نفسي انا عايز اقول لك حياتك لله بعد رمضان مماتك لله بعد رمضان احلامك وتصوراتك واملك لله بعد رمضان سلام لله بعد رمضان وقف لله بعد رمضان انسان جديد بعد رمضان مخلوق جديد اتولدت ولاده جديده بعد رمضان ورمضان ده الولاده بتاعتنا احنا بنتولد بعديه بنخرج للحياه بعديه انا عايز اقول لكم يا جماعه عيشوا دين يا جماعه يا جماعه عايز اقول لكم عيشوا المشاعر اللي الصحابه عاشوها عيشوا المعاني اللي سكنت قلوبهم عيشوا جنة الدين جنة الدنيا بالدين انما ال- المعاني البهتة اللي احنا بناخدها كلمتين وخلاص يبقى اسمنا ملتزمين ينفعش مش ده الدين مش ده اللي النبي بايع عليه مصعب وعمار وسلمان مش ده اللي النبي بايع عليه اصحاب العقبة مش ده مش ده اللي طارت رقبتهم عشانه مش ده اللي مصعب اتقطع حتت تحت الرايه عشانه مش ده اللي عبد الله عبد الله بن جحش اتقطعت ملامح وشه واتقطعت بطنه ونزلت امعائه عشانه مش ده مش ده اللي الصحابه خرجوا من اموالهم عشانه مش ده مش ده اللي ابو ذر والصحابه والاشعريين خدوا السكه لتبوك مشي 1500 كيلو عشانه مش ده مش اللي احنا بنعمله ده لا عشان الدين الحقيقي الدين اللي هتلاقيه في القرآن لما هتقومي تقومي بين ايدين ربنا الليلة الدين اللي هتلاقيه لما تقرا كل كلمة من كلام الملك اللي نازله من فوق سبع سماوات مش عشان كلام ربنا ينزل سبع سماوات عشان احنا نطلع سبع سماوات في مشاعرنا وايمانياتنا وتصوراتنا ومفاهيمنا عايزين نعيش دين دين حقيقي بعد رمضان حياة دينية صلة حقيقية بالله بعد رمضان المهمة الأولى العبادة بعد رمضان المهمة الثانية القرآن بعد رمضان المهمة الثالثة المشن الثالثة المهمة الثالثة مفيش مشن امبوسيبل كلها مهام الصحابة قضوا حياتهم فيها بكل سلاسة المهمة الثالثة التوبة وترك المعاصي بعد رمضان المهمة الرابعة الدعوة والعمل لدين الله والتفاني في نصر دين الله بعد رمضان المهمة الخامسة توحيد الوجهة بقى تعديل الوجهة بعد رمضان يا ترى خرجت من رمضان ليك وجهة خرجت من رمضان ليك هدف رمضان نقلة زي نقلات العربيات نقله في حياتنا نقلنا يا جماعه قلبنا اتغير فيه ايه عبادتنا اتغيرت فيها ايه نقلنا في بعد رمضان ولا لا الصحابه كان الصحابي يقول للنبي لما فاتوا غزوه بدر قال له يا رسول الله لئن ادركت مشهدا اخر معك ليرين الله ما يرضى به عني انا هعمل لربنا اللي يرضيه يا رسول الله الصحابه وهو بيموت في غزوه احد متقطع في غزوه احد وبيقول للصحابه اسالوا رسول الله اوفيت يا رسول الله انا كده وفيت اللي عليا الدين اللي في رقبتي لربنا انه انقذني من النار بالاسلام وفيته لما ضحيت بعمري ولا لا يا رسول الله ومنهم من قضى نحبه النحب اللي هو النحب اللي هو النذر كانوا ناذرين عمرهم لله ولما اتقتلوا في سبيل الله قضوا النذر اللي عليهم احنا عاملين ايه يا جماعه احنا فين احنا فين يا اخوانا رمضان جه عشان ينقلنا عشان لما نبدا نقول عايزين ننطلق اه خلاص عايزين ننطلق احنا جاهزين اهو سخنين بفضل الله الصحابه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وهو بيموت في غزوه القادسيه بيقول للصحابه حواليه ايه بيقول لهم اهذه ميت بيموت بيموت في الخيمه اهذه موتة يرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يرضى عني على الحوض لما يشوفني لما يلاقيني مت الموتة دهيت الصحابي اللي كان داخل غزوه احد وهو بيقول فيك وفي رسولك يا رب عارف وجهته داخل عارف وعايز ايه انت عارف انت عايز ايه انت عارف انت عايز ايه انتوا عارفين وجهكم ايه محددين يا جماعه بقى لينا وجهه بعد رمضان بقى لينا هدف بقى لينا قضيه بقى لينا حلم بننام بالليل نحلم ان احنا نحققه بعد رمضان في طاعه الله سبحانه وتعالى ولا لا يا جماعه الصحابي اللي وقف قبل الغزوه اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى بعد المعركه وهو متقطع وبيقول ارضيت يا رب له وجهه له هدف الصحابه رضي الله عنهم كانوا صادقين حياتهم كلها كانت صدق صادقين صحابي بيروح للنبي يا رسول الله انا زنيت زنيت انت بتقول على نفسك كده صحابيه تروح للنبي عليه السلام انا اصبت حد يا رسول الله طهرني صحابي يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا شربت خمر يسالونك عن الخمر انا شربت خمر يا رسول الله صحابي يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله انا منافق حنظله لما قال نافق حنظله انا منافق احنا ليه ما بنعترفش باللي جوانا احنا ليه ليه هم اعترفوا ليه لان هم كانوا طلاب نجاه مرعوبين من النار مرعوبين من نومه القبر ملعو- مرعوبين من اول ليله تحت التراب مرعوبين من عذاب الله مرعوبين من الوقوف بين ايدين الملك الجليل الجبار فخايفين فعايزين ف- صرحه انما الوقت اللي بيعصي ربنا ليل نهار يقول انا كده كويس واللي لابساني زي الضفادع البشريه وبتقول لك انا كده محجبه هو الض- هو لبس الضفادع بحجاب الوقتي هو ده بقى اسمه حجاب الوقتي ده في دين ربنا الحجاب سبحان الملك يا اختي خاف ان ربنا يوم القيامه يمسخ واحده من اللي لابسين اللبس ده ضفدعه زي ما كانت عامله في الدنيا كده تتمسخ زي ويوم القيامه في في مسخ ان لدينا انكالا وجحيما النكل اللي هو الجمل الحمار كأن ربنا بيهدد ان في مسخ ناس هتمسخ مهائب وتلجم في جهنم والعياذ بالله زي الراجل اللي يدور في جهنم كما يدور الحمار في الراحه الناس بتجتمع عليه ما هذا عمرهم ما شافوا حمار ممسوخ بيتمسخ في اهل النار نفسهم مستغربين منه جهنم فيها مسخ فيها مسخ فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم الهيم الابل الانعام السوائم اللي عندها حمى في امعائها والعياذ بالله فما بتستويش بالميه ربنا كانه بيقول انه ما يتمسخوا زيها في قاعان جهنم جهنم فيها مسخ فيها مسخ يبقى اللي بتتبرج دي مش خايفه تتمسخ ولو هي ما اتمسختش امال مين يتمسخ امال المسخ اتعمل لمين امال القذف والمسخ اتعمل اذا كان في الدنيا بسبب هذه المعاصي يا يا ربي واحد على النت في مشهد من مشاهد النت قلب نفسه واحد بره غربي دفع مش عارف كام دولار عشان يقلب وشه وش كلب وجايبين صورته بعد العمليات ودانه الطويله وشفايفه المشقوقه وعينيه ومنظر وشه اتقلب كلب ليه يعني في ناس استغربت ده عمل في نفسه كده ليه؟ قلت سبحان الله مستغربين ليه هو قلبه اصلا اتمسخ قلب كلب فحب الكلاب فحب يتقلب ويبقى شكلهم هو من الاول المسخ حصل من جوه خاف يا ايها العاصي خافوا من مسخ القلوب خافوا من مسخ القلوب في الدنيا ومسخ الجوارح في الدنيا وفي الاخره عايزين نخاف يا جماعه عايزين يبقى لينا وجه بقى عايزين يبقى لينا هدف بقى انا الوقت خلاص وصلت لنهايه الدرس انا الوقت خلاص يعني احنا كده بنلم ورقنا بنلم ورقنا عشان نمشي مفيش مشي مفيش في شغل في طاعه عايزين نفتكر الليله بقى الليالي الوتريه بتاعت العشره الاواخر عايزين الليله نحيي ليله زي الليالي الوتريه بتاعت العشره الاواخر كده نفتكر بقى فاكرين رمضان تقف مع نفسك كده فاكره يا نفسي رمضان فاكره الايام الجميله ما لسه في ايديكي انت زي ما انت والايام زي الايام والملك الجليل سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات عايز ايه عايز ايه قوم احيا ايام رمضان تاني عيش حياه رمضان تاني يا جماعه الايام دي بالذات ما ينفعش فيها نوم ما ينفعش ما ينفعش ليه الشهر ونص ده بالذات ليه احنا النهارده كام شوال لسه كان يوم الجمعه اللي فات كان يوم 15 يعني احنا النهارده احنا النهارده كام شوال يعني احنا احنا كام شوال يا يا باشمهندس يعني احنا النهارده يا جماعه لسه مثلا عدى تلتين شوال يا اخواني العشرة الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الله في الحياة كلها جاية بعد نهاية ذو القعدة يعني شوال لسه عليه حوالي 10 أيام وذو القعدة 30 يوم أو أول 10 أيام من ذو الحجة يعني الوقت احنا خلصنا 30 يوم من الميقات اللي بيننا وبين ربنا سنويا في رمضان لسه 10 أيام في العشرة أيام من ذي الحجة لسه الميقات ما خلصش ما ينفعش وما ينفعش ناخد الخطوه الاولانيه في الميقات صح ونيجي في الخطوات اللي بعد كده ناخدها غلط ما ينفعش ما ينفع احنا عملنا شت داون في رمضان عشان نطلع بعد رمضان نتغير وننطلق الشهر ونص دول بالذات ما ينفعش ننام فيهم احنا لسه لسه في المهمه لسه المهمه ما خلصتش اوعى حد يريح اوعى حد يخلع لقمه الحرب مفيش الحرب والمعركه مع النفس لا تزال قائمه انتوا عارفين ليه المحراب اتسمى محراب المحراب المحراب اللي الناس بتعبد فيه لانه يحارب فيه الشيطان وشهوات النفس وهي اشد اعداء على الانسان الحرب ما خلص ما خلصتش المعركه ما خلصتش الشيطان طلع من رمضان بعد ما كان متسلسل في رمضان الشهر ونص دول عايز يضيع كل اللي عملناه في رمضان عشان نهايه الميقات تبوظ علينا ما ينفعش يا جماعه نعلى بقى نكبر بقى نفوق بقى نوصل لربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى بقى الشهر ونص دول لازم يتملوا عباده لازم يتملوا صيام انت بتصوم ازاي دلوقتي ده انا والله صمت آه، آه، آه، الست ايام من شوال ست ايام من شوال انا بقول لك انت بتصوم ازاي ست ايام من شوال دول لازم نخلصهم ان شاء الله باذن الملك ربنا يعيننا عليهم جميعا يا رب اللي خلصهم ربنا يتقبل واللي ما خلصش ربنا يعينه على الباقي انما انا بقول لك بتصوم ازاي يوم ويوم اثنين وخميس لازم الشهر ونص دول يبقى لنا برنامج صيام ولو يوم في الاسبوع خميس كل خميس كل اثنين اثنين وخميس يا جماعه يوم ويوم والله سهله احنا دلوقتي الشتاء ده بيسموه الوليمه البارده الوليمه البارده المغرب بعد ايام هيدى الخمسة الا ربع يا اخوانا المغرب بعد ايام والفجر بيدى حوالي خمسة الوقت حوالي أربعة ونص يعني حسب بقى الموقيت بتاعت البلاد من ال- من المشرق للمغرب بيسموها الوليمه البارده الوليمه البارده النهار قصير جدا في الصيام بسيط جدا ده انت بتبدا تعطش على العصر يعني الساعتين اللي بعد العصر هم دول الصوم والقيام الليل طويل جدا الليل الوقت 11 ساعه يعني لو نمت 8 ساعات هيتبقى لك 3 ساعات تقوم فيهم الليل فالسلف سموا الشتاء الوليمه البارده عشان كده لان القيام سهل جدا على من يسر الله عليه والصيام سهل جدا ما نضيعهمش بقى الشتاء ده موسم عباده بال... يا... يا اخوانا يا اخوانا يا اختي في الله يا اخي في الله يا جماعه يا ابائنا لازم الشتاء يستغل في الطاعه لان اللي مش هيقدر يقوم الليل في الشتاء يقوم امتى واللي مش هيقدر يصوم في الشتاء يصوم امتى اسهل صيام حتى المريض والله يا جماعه حتى المريض حتى اللي عنده مرض يمنعه من الصيام صيام الشتاء ده بسيط جدا بفضل الله سبحانه وتعالى سهل جدا يبقى ما نضيعوش بقى ما نضيعش الصيام ده بقى وما نضيعش القيام الوليمه البارده في الشتاء الست ايام من شوال الشهر ونص على 10 ايام من ذي- العشر ايام من ذي الحجه ان شاء الله نموت نفسنا في العباده احنا الوقت على مشارف اعظم ايام الله اعظم من رمضان كمان عند ربنا في الثواب انتوا عارفين انا بقول لكم انتوا سامعين بقول لكم ايه بقول لكم اعظم ايام ربنا في الثواب بقول لكم ابواب الجنه مفتوحه انت سامعني ابواب الجنه مفتوحه اجري اجري يلا اجري يلا المسابقه لسه موجوده المسابقه لسه ما خلصتش الميقات لسه ما خلصش عايزين نجتهد في طاعه ربنا يا اخوانا عايزين ال- ال- الفتنه اللي الشيطان ضحك بيها على ملايين البشر هي ايه ما اقدرش مش هتقدر يجي الغير ملتزم يقول له يا ابني انت مش هتقدر تتوب يجي للمتبرجه مش هتقدر تتحجبي يجي للملتزم مش هتقدر تطلب علم انسى يجي لينا كلنا مش هتقدر تدعو الى الله يا ابني انت مش هتعرف تتكلم مش هتقدر وكلنا نقدر واللي بيحاول بيقدر اوعى الشيطان يقول لك مش هتقدر على طعم من طاعه الدين والله والله يا جماعه والله دي فتنه شيطان الشيطان ضحك بيها على ملايين أنا لما تتبعت فتنه مش هتقدر ومدخل مش هتقدر بتاع الشيطان لقيت الشيطان حطم بيه افاضل الملتزمين قبل غير الملتزمين كل اكلم انت ما بتدعوش ليه مش هقدر انت ما بتطلبش علم ليه مش هقدر انت ما بتلتزمش ليه مش هقدر انت ما بتتحجبش ليه مش هقدر مدخل ذكي الشيطان لقطه فينا وبدا يعزف على اوتاره بكل احتراف للاسف الشديد اوعى تقول مش هقدر هتقدر باذن الله هنقدر يا جماعه ان شاء الله عايزين نكمل بقى احنا اتفقنا العشر خطوات بتوع اي رقم محمول اي خطوه غلط في العشرة انت طلعت بره مش هتوصل ال 12 خطوه بتوع شهور السنه اي خطوه بره اي خطوه في الطاعه غلط مش هنوصل يا جماعه مش هنعرف نوصل عايزين نمشي صح عايزين نبقى مع ربنا عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى والليله ان شاء الله نحاول نرجع تاني لايام الليالي الوتريه تاني لايام رمضان تاني نحاول نبدا من جديد خلاص يا رجاله مفيش فطور بعد رمضان بقى ان شاء الله مفيش حاجه اسمها موسميه في العباده ربنا مش بنديله مواسم وبعد كده لا يا جماعه احنا مع ربنا مع ربنا لاخر رمق لاخر لحظه في حياتنا لاخر نفس في صدورنا احنا مع ربنا سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم أيقظ قلوبنا بالإيمان اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك اللهم احي قلوبنا بالعلم بك اللهم تب علينا توبة تنور بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتضيء بها قلوبنا وتنقي بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك اللهم بلغنا افضل ايامك في الدنيا اللهم بلغنا ايام ذي الحجة اللهم ارزقنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة اللهم افتح لنا ابواب طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب اللهم إنا لن نطيعك إلا بإذنك اللهم إنا لن نطيعك إلا بعونك اللهم مددك اللهم عونك اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نستدفع بك الفتن اللهم إنا نستمد منك العون اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله عقيدتنا وعبادتنا واخلاقنا وقيامنا وصيامنا وعلمنا اصلح لنا شأننا كله ودنيانا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خير